السماء ما هم بأمة خير
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة ثم أما بعد فمرحبا بكم أيها الإخوة والأخوات في حلقة جديدة من حقيقة الشيعة ولا يزال حديثنا موصولا مع موقف الروافض الشيعة من مصادر التلقي عند المسلمين وقد ذكرنا وكنا قد وقفنا عند موقفهم من السنة النبوية المطهرة وكيف ينظرون إليها وهل يعتمدون عليها أم لهم مصدر آخر في هذا الصدد وبينا أن الحديث في هذه المسألة يعني تنتظمه عدة مسائل المسألة الأولى إن أقوال الأئمة الاثنى عشرية عند الروافض كأقوال الله عز وجل وأقوال رسوله صلى الله عليه وسلم وبينا ما في هذا الكلام من العبث وتضييع الشريعة والإحالة على جهالة ثم إنهم أيضا وهذه المسألة الثانية يعتقدون أن الشريعة مودعة ومخزونة عند الأئمة المعصومين بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم وأنه ليس عند أحد منها عند له ليس عند أحد غيرهم منها شيء وكنا قد وقفنا عند هذه النقطة وفحوى هذه المسألة أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أنزل عليه الوحي وجاءته الشريعة بلغ جزءا منها وكتم بقيتها وأودع هذا الباقي الذي كتمه عند الإمام علي رضي الله تعالى عنه وفعل علي كفعل النبي صلى الله عليه وسلم فبلغ جزءا وأخفى الباقي وخبأه عند وصيه الذي جاء بعده وفعل هذا الوصي مثل ما فعل علي فبلغ جزءا في حياته وأخفى الباقي عند الذي بعده وهكذا حتى جاء عصر الحسن العسكري فعرف الناس جزءا ثم خبأ الباقي عند المهدي المزعوم فأخذه المهدي وخرج ولم يعد وما هوش راجع وبيزعم الشيعة يقول علماء طبعا هذا كلام فج يعني ما يقبله مسلم ولا عاقل لكن هم تعودوا هم يبرروا كل باطل إن القوم يخلقون عقائدهم بأيديهم ثم الذي جرأهم على خلق العقائد واختراعها لن يستعصي على أمثالهم تبرير هذه العقائد الفاسدة التي هي خراب للدين في الواقع وتخوين للنبي صلى الله عليه وسلم ولأصحابه من بعده لكن القوم وقعوا فيما هو أشد فده بالنسبة لهم حاجات بسيطة خالص فزعموا ان المقصود من ذلك ان كل زمان له مستجداته وأنه كل وصي سيأتي بمستجد الزمان الذي هو فيه حتى يكون عند الناس شريعة في كل وقت وفي كل حين كلام جميل سلمنا هذا العبث طب من بعد الحسن العسكري إلى الآن ما فيش حاجة استجدت خالص في الدين لو احنا بنسلم انه ما بين وقت النبي صلى الله عليه وسلم ووقت علي هيبقى في حاجات مستجدات على إسرها كتم النبي صلى الله عليه وسلم بعض العلم الذي أوتيه وخبأه عند علي بعض الشريعة مش بعض العلم كمان ده الأمر أخص من العلم كتم جزءا من الشريعة وأعطاه لعلي وهو يقول لك إن يعني إن حكمة التدريج كما يقول الكاشف الغطا وليته ما كشف إن حكمة التدريج اقتضت بيان جملة من الأحكام وكتمان جملة ولكنه سلام الله عليه أودعها عند أوصيائه كل وصي يعهد بها إلى الآخر لينشرها في الوقت المناسب لها حسب الحسب الحكمة من عام مخصص أو مطلق أو مقيد أو مجمل إلى أمثال ذلك طيب يعني هو بيقول ان هو كل حاجة بتظهر في الوقت المناسب بتاعها يعني كأن الوقت هيختلف من وقت النبي صلى الله عليه وسلم إلى وقت علي يعني الوقت وجيز جدا ومن وقت علي إلى وقت الحسن ومن وقت الحسن لوقت الحسين ولا وقت م- م- م- من بعده وهكذا مع أن ما بينه وبين بعضهم سنوات يسيرة جدا جدا لا يعني لا يحدث فيه لا يحدث فيها تغير في الأمور العامة يعني ك- كما تصورت سلمنا أن هذا هو الدافع الذي دفعهم على زعمهم دفع النبي ومن بعده علي ومن بعده أوصيائه إلى إظهار جزء من الشريعة وتخزين الباقي طيب الآن من المهدي المنتظر ده و- الحسن العسكري من سنة 260 ولا حاجة مفيش حاجة الجزء الباقي لسه ما طلعش الجزء الأخير الخاتمة بقى النهاية مع المهدي المنتظر يعني هو عايز يقول لي ان هو من ساعتها من 1200 سنة إلى الآن لم يحدث ما يستجد ويستدعي خروج جزء من الشريعة ولا هي ضاعت تاهت مع المهدي ملهاش حل تاني لو كان ده طبيعي كان المفروض تطلع بقى وكان المهدي بقى يجي وراه واحد تاني وواحد تالت وواحد رابع وت... يعني كلام ملوش أي خطاب ولا زمام نعم طبعا هذا المعتقد تمتلئ كتبهم به كما بينا في اللقاء الماضي ففي كتاب الكافي للكليني وهو أهم وأوثق الكتب عند الجماعة دول وهو في نظرنا كتاب كله كذب أو عمته كذب ولا يكاد يثبت منه شيء وهم أنفسهم يقرون بهذا يقر بعضهم بأن فيه روايات كثيرة جدا مكذوبة وروايات غير صحيحة ومع ذلك عند الحاجة يخلوه صحيح وعند الحاجة يخلوه ضعيف لو جاءهم فيه شيء على خلاف هواهم يقول لك والله ما ليس كله صحيحا بل زور فيه ودس ده دسته يد الأعداء وحرف طيب لو جت حاجة على مزاجهم يقول لك ما هذا كتاب أصح كتاب عندنا وسنرى الآن التناقض البين بين هذا وبين كلام كله موجود في نفس الكتاب تقريبا واحد يدخل واحد الجنة واحد يطلعه من الجنة في نفس الكتاب ففي كتاب ال- الكليني في الكافي باب أن الأئمة عندهم جميع الكتب التي نزلت من عند الله جل في علاه وأنهم يعرفونها على اختلاف ألسنتها يعني سرياني عبري آرامي أي حاجة أي كتاب أنزل على نبي هو موجود عند ال- عند الأئمة وعارفينه باللغات بتاعته كمان يعني ما قبل آه، من أيام سيدنا آدم عليه السلام وانت بقى جاي أي نبي جاله كتاب صحف إبراهيم وموسى عندهم الزبور موجود عندهم التوراة موجودة الإنجيل موجود باللغات الأصلية وهم عارفين اللغات الأصلية دي كمان طب ساكتين ليه ما يطلعوها على الأقل نقدر نفحم الجماعة المعاندين من الكفار من اليهود والنصارى نقول لهم أهو كتاب الأصل أهو بلغته الأصلية ورواية فلان عن فلان عن فلان ونجيب لهم إسناد نعم وقال أيضا الكا- الكليني في الكافي باب فيه ذكر الصحيفة والجفر والجامعة ومصحف فاطمة وباب أن الله عز وجل لم يعلم نبيه علما إلا أمره أن يعلمه أمير المؤمنين علي عليه السلام وأنه شريكه في العلم مفيش أي فرق خالص كده شركة يعني مفيش أستاذ وطالب يعني علي شريك النبي أعوذ بالله كيف يكون ذلك والفرق بقى بين النبي وغير النبي وهل اكتسب علي فضله إلا بانتسابه إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقربه منه فهل يجوز أن يستويان يبقى اتنين شركاء في العلم هذا إن كان فيه رفعة لعلي لكن فيه تنقيص للنبي صلى الله عليه وسلم أن يشركه في علمه واحد ليس بنبي مهما كان فاضلا فيقول لك إيه إن هو ما علمه الله علما إلا أمره أن يعلمه لعلي وأن علي شريكه في العلم ده في الكافي الكليني الجزء الأول صد 238 وباب أن الأئمة يعلمون جميع العلوم التي خرجت إلى الملائكة والأنبياء والرسل ده هم كده أجدع من الرسل كمان ده كده الأم- الأولياء عندهم ولا الأوصية دول الأئمة كده أعلى من الرسل والأنبياء درجة ده عندهم علم الأنبياء والرسل والملائكة كله كله كده عندهم وإما يؤيد هذا الكلام نضرب مثال من هذا الكلام العبث الذي تمتلئ به كتبهم ما يرونه عن سدير عن أبي جعفر عليه السلام قال قلت له سدير بيقول قلت لأبي جعفر جعلت فداك ما أنتم أنتوا إيه مع أن الاستفهام بما دي ما يكونش إلا عن غير العقلاء عادة في المشهور من كلام العرب صح يأتي, يأتي للعاقل وغيره لكن الأكثر فيه يعني أنه يأتي لغير العاقل عشان بس ال- ال- الكلام ال- ال- الذي يكتبونه بغير عقل يقول جعلت يقول له جعلت فداك ما أنتم قال نحن خزان علم الله ونحن تراجمة وحي الله ونحن الحجة البالغة على من دون السماء وفوق الأرض يا سلام وعن أبي عبد الله عليه السلام قال ده برضه في الكافي الكليني نحن ولاة الأمر نحن ولاة أمر الله وخزنة علم الله وعيبة وحي الله موضع السر احنا أي سر في الوحي هتلاقيه عندنا احنا طب والوحي ده نزل أسرار ليه ده مش ده وحي للناس عشان يخرجهم من الظلمات إلى النور ايه الداعي للأسرار فيه ليه الأسرار على مين وليه ما كانش نزل بقى خلاص لو ما هيبقى سر كده قوي كان بقى حاجة خصوصي رسالة كده خصوصية ولا حاجة وعن خيثمة قال قال لي أبو عبد الله ودي بقى نكتة يا خيثمة نحن شجرة النبوة نحن شجرة النبوة وبيت الرحمة ومفاتيح الحكمة ومعدن العلم وموضع الرسالة ومختلف الملائكة الملائكة رايحين جايين علينا يعني رايحين جايين علينا وموضع سر الله طيب هو بيقول الآن نحن شجرة النبوة تنبت إيه هذه هذه الشجرة شجر النبوة ده يطلع إيه ولاية ولا ولا يطلع نبوة برضه شجر التمر يطلع موز ولا الموز يطلع مثلا سفندي شجر أي شيء ينبت من هذا الشيء فهم زي شجر النبوة يعني يعني هم كل من فيهم أنبياء ما لهاش معنى تاني كيف يعني يقول نحن شجرة النبوة يعني بيطلع نبوة يعني مين عندكم نبي تاني غير النبي صلى الله عليه وسلم لا يعني هو بريء منكم جميعا ولستم شيعته في شيء هذا كلام واحد بيكتب أي حاجة وخلاص أي كلام والسلام أي أي كلام والسلام وشوف بقى التقيل بقى اللي جاي ورا دوت الكليني يروي بسند صحيح كما يقول علماؤهم كما في الشافي في أصول شرح أصول الكافي رواية تشرح بعض ما عند أئمتهم من ذلك العلم المخزون اسمع وصل على النبي صلى الله عليه وسلم فيقول عن أبي بصير قال دخلت على أبي عبد الله عليه السلام فقلت له جع- جعلت فداك إني أسألك عن مسألة ها هنا أحد يسمع كلامي أبو بصير دوت بيقول لي أبو عبد الله لجعفر هسألك سؤال بس يعني السؤال ده يبقى سر بيني وبينك يعني ففي حد هنا يسمع الكلام دوت قال وركز أوي في العباء في ال- في, الح- في, ال- في هذه الحادثة يعني فرفع أبو عبد الله عليه السلام سترا بينه وبين بيت آخر أوضة كده جنبه رفع سترة من النص فاطلع فيه ثم قال سل عما بدا لك مفيش حد موجود ما كانش يعرف إيه اللي موجود أو مش موجود إلا لما رفع الستر وبص ورا الستر ركز في احفظها دي إنها هنحتاجها بعد خمس دقايق فقال فرفع سترا بينه وبين بيت آخر الأوضة لا الأوضة اللي جنبه الأوضة اللي لازقة فيه دي وبينه وبينها ستارة بس مش حيطة ولا حاجة وما كانش يعرف إيه اللي ورا الستارة حتى كما تقول الرواية نفسها رفع سترا بينه وبين ال- بيت آخر فاطلع فيه وبص بحلق كده ودور يعني ثم قال سل عن مدى ما فيش حد موجود قال جعلت فداك إن شيعتك يتحدثون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم علم عليا بابا يفتح له منه ألف باب علمه باب من العلم باب ده يفتح له منه ألف باب من العلم فقال يا أبا محمد علم رسول الله صلى الله عليه وسلم عليا ألف باب يفتح من كل باب ألف باب يعني ده كده بقوا مليون باب من العلم جميل مفيش مشكلة قلت هو صير اتبسط قوي وقال قلت هذا والله العلم هذا الكلام ألف باب ايه ده مليون يا عم قال فنكت ساعة في الأرض فأم جعفر قالوا انت انت ده انت بسطاك قوي ألف باب دي ألف ألف في ألف دي بسطاك قوي كده وتقول هذا والله العلم لا لا لا لسه كتير قوي فنكت ساعة في الأرض ثم قال إنه لعلم اه طبعا ده مهم وكويس وما هو بذاك بس ده ولا حاجة في اللي جاي فالتاني قال قلت طب وبعدين فماذا بعد ذلك ايه يعني بعد باب عنده ألف باب من العلم كل باب يطلب منه ألف باب كمان يعني ده بقى علام عنده مليون باب من العلم مليون باب طب ماذا نقل عن علي من هذه المليون لو جمع كلام علي كله الذي صحت نسبته إليه لما جاوز مجلدة صغيرة مجلدة كده ولا حاجة أو أقول كبيرة مجلد ولا حاجة هذا كل ما نقل عن علي لو جمع ما يكملش مجلد امال ايه فين المليون باب دول ثم قال يا أبا محمد وإن عندنا الجامعة طبعا ده مش مش تنقيص لسيدنا علي ان هو عنده مجلد واحد بس لا انا عايز اقول الواقع لان برضه كذلك لو جمع ما كل مروي عن بكر الصديق هيبقى اقل من كده شويه كمان لانه كان منشغل بالخلافه وبغيرها عن الروايه ولو جمع كل ما جمع عن عمر هيبقى برضه حاجه زي كده وعن عثمان وهكذا فما كانش ينقل عنه هذا العدد الضخم يعني ده اكثر واحد روي عنه عيسى ابو هريره وده كان مجلد مجلد ضخم يعني يطلع خمس اجزاء بال... لو احنا عملناه الان بالطباعه الحديثه يطلع له خمس ست اجزاء وده أكثر واحد روي عنه علم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم نقل عنه ولا يلزم من نقله عنه أنه أكثر الناس علما قد يكون غيره أكثر علما منه لكن لم ينقل عنه لكن مليون باب دي عدوها ازاي وفين هم و... وجه اختصاصه طبعا كلام ببلاش يعني مفيش حد بيحاسب على الكلام عن كده فاللي عايز يقول حاجة يقولها قال يا أبا محمد وإن عندنا الجامعة وما يدريك ما الجامعة وما يدريهم ما الجامعة قال قلت جعلت فداك وما الجامعة هي الجامعة جامعة ايه دي قال صحيفة طولها سبعون ذراعا بذراع النبي صلى الله عليه وسلم 35 متر من من واملائه من فلق فيه ده كان بيمليها ايه من ببقه يعني كلمه كلمه النبي صلى الله عليه وسلم كان قاعد يملي علي كلمه كلمه 35 متر وعلى عمال يكتب رضي الله عنه وقبح الله الكذبة على علي وآل بيته قال من فلق فيه وخط علي بيمينه فيها كل حلال وحرام وكل شيء يحتاج الناس إليه حتى الأرش في الخدش حتى لو واحد خدش واحد كده علي إيه لو خدشه تمام ماشي وضرب بيده إليه جعفر راح كده مدد إيده مين لأبو بصير وقال تأذن لي أبو محمد تسمح لي أرصك قال له اتفضل اتفضل طبعا قال قلت جعلت في جعلت فداك إنما أنا لك فاصنع ما تشاء أمرز براحتك قال فغمزني بيده وقال حتى أرش هذا حتى إيه الواجب في مثل هذه الإيه الأرصة دي يا سلام كأنه مغضب قال قلت هذا والله العلم هذا كلام ولا بلاش طب استنى بس اقف هنا لحظة ال 35 متر دولي فيهم علم كل شيء الحلال والحرام طب طب فين المليون باب دول يعني هل الحلال والحرام مليون باب ولو هم لو هو مليون باب اللي هو نسان علمه لعلي علمه ألف باب من كل يطلع له ألف باب يتكتبوا في 35 صفحة 35 متر ده ولا 35 ألف متر بس يا جماعة تقريبا أمطارهم على غير أمطارنا ما احنا من شوية قلنا في أول لوح فاطمة ثلاث صفحات فيهم كل حاجة كل حاجة في الدنيا وفي الآخرة وأسماء أهل الجنة وأسماء أهل النار وأسماء الطائعين كلهم وصفاتهم وأنسابهم وأسماء العصاة كلهم وأسمائهم وصفاتهم ثلاث صفحات بس والرابعه ما قالش فيها ايه ما رضاش يقول الراجل اتكسف يقول اكتر من كده ايه ما عادش حاجه باقيه في الدنيا اصلا تتقال ولا في الاخره لو بقى الكتاب بقى الكبير ده اللي هو قد مصحفنا ثلاث مرات هقول لك اقول لكم ما فيش حاجه تتقال هتقول لي ما فيش حاجه وانت خلصت كل حاجه الكدبه واسعه قوي قوي يعني فهنا بينما هم مليون باب بقوا 35 متر كتبهم علي وبيده وفيهم كل حاجه طب فما الحاجه اذا كان في هذه ال 35 مترا كل شيء حتى الغامزه دي القرصة دي وحسابها ايه طب فين المليون دول هيبقوا فين وليه والحاجة ليهم ايه اصلا فقلت هذا والله العلم هذا الكلام ولا بلاش قال لا شفت حاجة قال انه لعلم وليس بذاك تقيل جاي ورا قال له يا عم ورينا ثم سكت ساعة بفكر ثم قال وإن عندنا الجفر وما يدريهم ما الجفر قلت وما الجفر ايه الجفر ده راخر ما كفاية الجامعة الجامعة المفتوحة دي وكفاية المليون هنوديهم فين الحاجات دي ومين هيلحق يراهم قال لا ده لسه وإن عندنا الجفر وما يدريهم ما الجفر قال قلت وما الجفر قال وعاء من أدم ده بقى شوال من جلد يعني ما كفاش ال 35 متر جبنا بقى كده ايه زكيبة زكيبة كده وعاء من أدم في ايه بقى ده ان شاء الله فيه علم النبيين والوصيين وعلم العلماء الذين مضوا من بني إسرائيل كل دول في وعاء الأدم دوت يعني ماشي قال قلت إن هذا هو العلم هذا العلم قال إنه لعلم أيوة صحيح وليس بذاك ده لسه التقيل جاي ورا وفي أتقل من كده حاجة لا لسه كتير صراحة ثم سكت ساعة ثم قال وإن عندنا لمصحف فاطمة عليها السلام وما يدريهم ما مصحف فاطمة عليه السلام قال قلت ومصحف فاطمة دراخر عليه السلام قال مصحف فاطمة فيه مثل قرآنكم هذا ثلاث مرات يا بلاش صراحة والله ما فيه من قرآنكم حرف واحد قال قلت هذا والله العلم يا سلام كفاية كده يا عم الحاج هتموتنا من العلم قال لا إنه لعلم وما هو بذاك ده لسه التقيل جاي ورا ثم سكت ساعة ثم قال إن عندنا علم ما كان وعلم ما هو كائن إلى أن تقوم الساعة قال قلت جعلت فداك هذا والله العلم يا سلام وبقى كده حاجة خالص في الدنيا ما تقالش عليها في العلم دوت قال نعم إنه لعلم وليس بذاك لسه برضه أهم من كده جاي قال قلت جعلت فداك فأي شيء العلم عندكم إيه تاني ده كل حاجة كده عندكم ماذا أبقيتم لله لما أنتم عندكم الحاجات دي كلها عارفينها بسلامتكم ما شاء الله ماذا بقي لله لو صح هذا فقال ما يحدث بالليل والنهار الأمر من بعد الأمر والشيء بعد الشيء إلى يوم القيامة هذا الكلام في الكافي الكلاني كتاب الحجة باب فيه ذكر الصحيفة والجفر والجامعة إلى آخره إلى آخر هذا العبث يعني ده معقول في واحد ركب الله فيه آلة العقل ورزقه شيئا من الفهم يقبل هذا الكلام طب جعفر الصادق إذا برأه الله من هذا الكذب ده ده مش جعفر ولا حاجة ده ده ده كذابينهم بيألفوا على جعفر لكن جعفر الصادق برأه الله من هذا هو أجل وأتقى لله وأعلم بالله من أن يقول هذا الهراء وينطق به حاشاه وحاشا آل البيت الكرام أن ينطقوا بهذا العبث الذي كذبه المجوس وأبناء المجوس ليسقطوا به الشريعة والدين كله طب لما جعفر الصادق زعما سلمنا لهؤلاء الحمقى بيقول كده بيقول ان هم عندهم علم ما كان وما يكون وعلم ما يحدث اليوم وغدا وكل امر ده كل امر لازم يعدي عليهم يعني ربنا لو امر بحاجه موتوا فلان تعدل على الملائكه على على جماعه الائمه الاول يعرفوا يعني ها ان يموتوا ولا ما يموتوش ويبقى عندهم علم لازم يمضوا عليها طب ما كانش عارف مين اللي مين اللي قاعد جنبيه في الحجره اللي جنبه اللي عارف الحاجات دي كلها وعارف علم ما كان وما يكون وما يحدث والأمر بعد الأمر ومش عارف ايه لما سأله عندك شيء في البيت هل عندك من أحد قال له استنى ورفع الستر الأوضة اللي جنبيه مش البيت الثاني البي... البي... الحجرة اللي, اللي, اللي لازقة فيه دي ورفع الستر وبص كده فيها كويس قال ما فيش حد خلاص أما كان يعلم هذا هو محتاج يعمل زينا كده زي الجماعة الغلابة اللي مش عارفين حاجة في حاجة دولي ويبص كده يرفع الستارة ويبص ويسأل في حد هناك امال فين علم الغيب وعلم ما كان وما يكون يا عم اعرف بس اللي جنبك يعني اعرف ما جنبك فقط ما بجوارك هذا ما يدل على كذب القوم وأنهم نما يهرفون ويخرفون بما لا يعرفون وإلا العاقل يتنزه عن مثل هذا اللي عارف الحاجات دي كلها محتاج حد يقول له مين اللي جنبك ويعمل مش عارف ايه ايش هذا يعني طبعا هذا كلام يدل على على على على, على قدر عقول القوم وأنهم إنما يستغفرون هؤلاء الجماهير الغافلة التي تمشي وراءهم مسلمة لهم وتظن أن, أن وراءهم شيئا وأنهم على شيء وهم ليسوا على شيء هذه هي هذه هذه بضاعتهم بضاعة كلها غش وتدليس وكذب لا ينفق منها شيء إلا عند غير العقلاء مستحيل واحد عاقل يرضى بهذا الكلام ولهذا كان أئمة السلف يقولون كلاما صعبا في الروافض يقولون لو كانوا لو, لو كانوا من غير البشر لكانوا حميرا مش ممكن حد بني آدم يقبل هذا الكلام أبدا ابدا او يقوله ازاي فين العقل بلاش بلاش الدين فين العقل الذي يرضخ ويسلم بمثل هذه الترهات وهذا الكلام الذي لا زمام له ولا خطام ويجي قال يقول لك اصل انتوا عندكم في البخاري ويجيب لك كلام هو لا يفهمه اصلا لانه طمس الله على قلبه وعلى بصره وجعل على عينه غشاوه مش فاهم حاجه ولا بيعرف حاجه في اي حاجه ويقول لك اصل عندكم عمر قال مش عارف ايه يا عم هات لنا عندكم انتوا 900 ضعف هذا احنا نقبله منكم انتوا ما عندكمش حاجه خالص لا عقل ولا منطق ولا دين ولا نقل ولا سند ولا متن ولا حاجه خالص فالنص السالف الذكر النص الخرافي دوت بين ان هم عندهم ألف باب من العلم يفتح من كل باب ألف باب وعندهم الجامعة وعندهم الجفر وعندهم مصحف فاطمة وعلم ما كان وما هو كان وعلم ما يحدث وما و- و- وكل أمر أمر حتى يوم القيامة طبعا هذا الكلام كله يعني إن دل على شيء فإنما يدل على عدم يعني توقير القوم للنبي صلى الله عليه وسلم اس- ما الحاجة إلى كل هذه الكتب على النبي صلى الله عليه وسلم ألم يؤدي الأمانة ألم يبلغ الرسالة ألم تكن هذه الرسالة كافية ألم يكن كتابه الذي أنزله الله عليه وسنته المحفوظة من بعده تكفي الأمة حتى ينزل وحيا على فاطمة وعلى الأوصياء ويعلمهم بما كان وما يكون ما أعلم بهذا نبيه صلى الله عليه وسلم النبي نفسه ما كانش يعرف الحاجات دي كلها النبي نفسه اللي هو بقى اللي هم شرفهم مستل من شرفه يعني هم, هم, هم لماذا نحن نرى أن آل البيت من أشرف الناس وهذا معتقد أهل السنة والجماعة وأنهم من خير الخلق لأنهم منتسبون لخير الخلق صلوات الله وسلامه عليه هم تشرفوا به وتشرف به كل من انتسب إليه صلى الله عليه وسلم وتشرف به حتى آباؤه السالفون عليه على حد ما قال القائل قالوا أبو الصقر من شيبان قلت لهم كلا لعمري ولكن منه شيبان كم من أب قد علا فخرا قد علا يعني ب- ب- بزر- فخرا بذي نسب كما علت برسول الله عدنان فنسأل شرف لمن سبق من آبائه ومن يأتي من أبنائه صلوات الله وسلامه عليه فإذا الشرف هذا ينبغي ينبغي أن يكون مستمد يعني مش زي الأصل الأصل دايما أجلى وأعلى وأفخم ده الأصل ودول فرع ليس لهم مال الأصل أبدا أبدا فقال لهم قال لفاطمة اعملي فإني لن أغني عنك من الله شيئا وقال لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطع محمد يدها فهي بيقول هي مش معصومة لو حتى وقع منها هذا لأقمت عليها الحد وقال كل سبب نسب منقطع إلا سببي ونسبي لكن هذا السبب والنسب لا ينفع إلا بعمل إلا بعمل فمن خالف مقتضى هذا النسب والسبب الشريف لم ينفعه ذلك وإلا لانتفع به أبو لهب وأبو طالب وهما أقرب من كثير ممن يدعي النسبة إليه صلوات الله وسلامه عليه من الواهمين فما ينفعش يكون الفرع أجل من الأصل الأصل المصطفى صلوات الله وسلامه عليه لم يدعي هذه الدعاوى كلها لنفسه ولا زعم شيئا من هذا وهم يزعمونها لأم- ل- ل- لأوصيائهم ولأوليائهم نخرج إلى فاصل ثم نعود فابقوا معنا
اوسكار تي في شوب دائما تزف لكم البشرى بشرى عظيمه ومفاجاه المفاجات للعالم والدكتور امير صالح Joint Flex اعجاز العلم الحديث Joint Flex كريم بيعالج خشونة الغضاريف آلام المفاصل الانزلاق الغضروفي عرق النسل وداعا لآلام العظام وآلام المفاصل وآلام العمود الفقري وداعا للآلام الروماتيزمية وخشونة الركبة وإليكم الحل الأكيد والفعال للتخلص من آلام العظام Joint Flex كريم بيعالج مرض النقرس التهابات المفاصل ومفيد جدا لمرضى القرحة اللي ما يقدروش ياخدوا أدوية عن طريق الفم Joint Flex انتصار الطب البديل ليأتي إليك بأفضل تركيبة في العالم مكونة من خلاصات الزيوت الطبيعية مش بس مجرد انه كريم بيعالج الالتهابات لا هو مسكن للآلام الشديدة Joint Flex مستخرج من مكونات طبيعية بأيدي مصرية 100% ومرخصة بوزارة الصحة JF كريم بيعالج تيبس مفصل الكتف عند كثير من مرضى السكر مؤلم جدا أن تستيقظ من النوم على آلام الركبة أو عظام الركبة أو العمود الفقري مع Joint Flex وداعا لآلام العظام نهائيا ليس مسكنا للآلام فقط بل هو علاج سريع وآمن وفعال Joint Flex يحتوي أيضا على زيت النعناع القوي الذي يسحب الرطوبة من الجسم ويزيل الالتهابات نهائيا بننصح بالكريم لمرضى الروماتيزم ومرضى خشونه المفاصل Joint Flex أربعون عاما من الخبرة لنأتي إليك بأفضل الحلول لعلاج آلام العظام وإصابات الملاعب وآلام المفاصل وخشونة الركبة Joint Flex للكبار والصغار Joint Flex آمن وفعال المنتج حصري لشركة أوسكار العالمية فقط 149 جنيه زائد مصاريف الشحن اتصل نصلك أينما كنت 011 خمس اتنينات 156 011 خمس خمسات 437 أو 25 25 55 44 ومن المغرب تليفون رقم 05 22 20 42 40 ومن خارج مصر والمغرب يرجى الاتصال على الرقم المرادف لبلدك أو لأقرب دولة لك اوسكار تي في شوب دائما نقبل التحدي مجموعة حنين للعناية الكاملة بالشعر السبق الفريد من نوعه للعالم والطبيب الدكتور أسامة حجازي كلنا حنين لشعر صحي معافى من كل المشاكل مجموعة حنين انتصار الطبيعة على الكيماويات الضارة للشعر مجموعة حنين تحتوي على زيت حنين أول منتج طبيعي يحتوي على خلاصات طبيعية ليعطي للشعر نضارة فائقة العناية بالشعر للوصول للحلم الجميل ده لازم تكون عناية طبية متكاملة لوشن سبراي حنين يساعد على علاج جميع مشاكل الشعر ويغذيه ويمنع التقصف والتساقط ويعطي للشعر حيوية ولمعانا أكيد تحقيق للحنين الجميل اللي جوانا لشعر صحي معافى من كل المشاكل شامبو حنين شامبو طبيعي يقوي الشعر من جذوره حتى نهاية أطرافه ويمنع التساقط والتقصف ويزيد من حيويته وتألقه استخدام الكرياتين للشعر الطريقة الطبية الوحيدة المعترف بيها هي استخدامه كحمام كريم حمام كريم حنين ليغذي الشعر التغذية السليمة لتساعد على نمو أفضل فعلا إنه انفراد ونقبل التحدي وده هو دور طب الأعشاب علشان نقدر نحقق الحلم الجميل اللي بنسبق إليه مجموعة حنين عناية قوة ولمعان غذاء مثالي لكل أنواع الشعر مجموعة حنين من الطبيعة استخلصناه ولأجل شعرك صنعناه وداعا للشعر التالف والمجهد وأهلا بلمسة الحرير مجموعة حنين لملمس شعر له حنين مجموعة حنين نقبل التحدي المنتج حصري لشركة أوسكار العالمية فقط 249 جنيه زائد مصاريف الشحن اتصل نصلك أينما كنت 011 خمس اتنينات 156 011 خمس خمسات 437 أو 25 25 55 44 ومن المغرب تليفون رقم 05 22 20 42 40 ومن خارج مصر والمغرب يرجى الاتصال على الرقم المرادف لبلدك أو لأقرب دولة لك
الرحمة فيض الرحمن وقناة الهدي الرباني وبس من نور القرآن ورياض الجنة للعاني
عدنا والعود أحمد إن شاء الله عز وجل ولا يزال حديثنا موصولا مع ما يتعلق باعتقاد الروافض فيما في سنة النبي صلى الله عليه وسلم وبينا أن القوم يزعمون أن عندهم من العلم ما لم يكن عند الأنبياء ولا الأول- ولا الأول ولا الملائكة وهذا تنقيص لمقام النبي صلى الله عليه وسلم لأنه لا يعقل أن يكون الفرع الذي كرم من أجل الأصل أعز وأعظم وأعلم من الأصل فالنبي صلى الله عليه وسلم ما زعم أن عن- أن عندهم من هذا الذي ذكروه لأ- لأوليائهم ولا لأوصيائهم شيء حتى يزعموهم لأوصيائهم ومن دونهم آه، بعد ذلك ننتقل إلى ما يتعلق من موقفهم بالضبط من مرويات الصحابة طب هم ماشي عندهم الجفر ومصحف فاطمة والجامعة والحاجات ال- ولوح فاطمة والحاجات اللي قلناها دي كلها ما هو موقفهم من روايات أهل السنة ومعلوم أن روايتنا أمر آخر عجب بالنسبة لهم أمر ليس عندهم منه شيء فإن عندنا الروايات تقوم على أساس علمي متين فلا يقبل حديث عندنا عن أي أحد كائنا من كان حتى تتم له شروط خمسة هي غاية ما وصل له العقل البشري في التوثق والضبط والإتقان حتى إن أعداء الملة من المستشرقين الحاقدين على الإسلام لما درس بعضهم علوم وقواعد الحديث على طريقة أهل السنة والجماعة قال ليفخر المسلمون بعلم حديثهم ما شاءوا قال لا ده حاجة فوق خالص هذا فوق مستوى أعظم الدراسات المعاصرة التي مب... التي تنبني على التدقيق والتمحيص والضبط ده يا جماعة عاملين حسابهم خالص يعني كلام ما يخرش المية مش كلام كله مية عندنا الحديث لا يقبل حتى يستجمع خمس شروط خمسة شروط الشرط الأول اتصال الإسناد يعني من أول صاحب الكتاب الذي نقل الحديث إلى النبي صلى الله عليه وسلم إن كان مرفوعا للنبي صلى الله عليه وسلم أو كان موقوفا على صحابي أو مقطوعا على تابعي أو من دونه فيشترط أن يكون الإسناد متصلا من أول صاحب الكتاب إلى صاحب القول سواء كان كما قلنا مرفوع النبي صلى الله عليه وسلم أو موقوف أو مقطوع لازم لو جرى في الإسناد أي انقطاع يسقط الحديث فورا بلا كلام لو أن أحد كبار الرواه وعظماءهم قال حدثني الثقة ثقة عنده ولم يذكر اسم الذي حدثه لا يقبل هذا منه أبدا وده هيجي في الشرط الثاني يعني مفيش أي حد بيعتمد على حد لازم يبقى الأمر واضح للعيان للجميع أصل فلان كان عارفه أصل صديقه أصل حبيبه ده كلام الشافعي كلام ما لناش علاقة بالكلام ده كله لازم يقول اسمه إيه والعلماء يشوفوا إذا كان فعلا زي ما كما يظن ثقة ولا لا يبقى أول حاجة اتصال الإسناد فلو أن هناك شبهة انقطاع شبهة انقطاع في الإسناد يقف يسقط بسببها الحديث ولا يعمل به وينضم وينتقل إلى قسم الضعيف فورا بلا مثنوية وبلا مواربة ولا يستطيع أن يجامل أحد في هذا أحدا دي قواعد واضحة على الجميع قواعد متفق عليها بقى لها 1400 سنة أو 1350 سنة والعلماء ماشيين عليها عليها خطوة خطوة جيلا جيلا خلفا بعد سلف لا تنتقض ولا يستطيع أحد أن يخرج عنها خط سكة حديد مش سمك لبن تمر هندي كل واحد بيقول حاجة هناك كل واحد يعمل قاعدة لنفسه واحد يشتغل مع نفسه حاجة كده هيصة يعني كلام لا خطام له ولا زمام لا ده هو دي قاعدة لابد من اتصال الإسناد فلو في شبهة انقطاع في الإسناد بين راو والآخر مهما كان راو ده مين الحديث ده لا يعمل به حتى لو طبق اللي فوق خالص يعني هو المرسل ده بيرد ليه المرسل قول التابعي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما واحد تابعي زي مثلا كده الحسن البصري ولا حد ولا ابن سيرين يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الحديث يرد بهذا عند أهل العلم ده حديث ضعيف ليه يقول لك مرسل مرسل ليه يقول لك ما الحسن ما قالش مين اللي حدثه عن النبي صلى الله عليه وسلم الحسن ده راجل تابعي لم يرى النبي صلى الله عليه وسلم فكيف يقول قال رسول الله يقول الحسن البصري هو ده أي حد يقول له معلش إن شاء الله يكون مين لازم يقول مين اللي حدثه طب ما هيقول لك ما اللي حدثه أكيد صحابي والصحابة كلهم عدول ثقات نقول له احتمال واحتمال أن يكون الذي حدثه تابعي مثله طب ماشي تابعي مثله يبقى راجل ثقة احتمال واحتمال يكون تابعي سيء الحفظ ولم يكن في التابعين كذاب كانت كذب في هذا فالقول ضعيف جدا يعني ما في سيء الحفظ لا يحفظ ويكون هذا السيء الحفظ حدث عن تابعي مثله يحتمل أن يكون ثقة أو يكون سيء الحفظ مثل صاحبه وأن يحتمل يكون صحابي بسبب هذا الاحتمال الضعيف جدا واحد من ثلاثة يعني احنا قلنا ممكن يبقى صحابي أو يكون تابعي والتابعي ممكن يكون ثقة أو يكون سيء الحفظ فالاحتمال أن يكون الساقط بين الحسن البصري وبين السلم تابعيا ليس صحابيا وتابعيا سيء الحفظ ليس صحيح الحفظ يرد الحديث لهذا الاحتمال ولهذا عندنا قاعدة يقول سوء الظن سوء الظن الأصل عند المحدثين سوء الظن الأصل عند المحدثين عندنا سوء الظن يعني أي راوي متهم حتى تثبت براءته حتى تثبت براءته أنه سليم وصحيح وماشي زي الفل وبهذا حفظ على السنة مفيش مجاملات أصل ده قريبنا أصل ده قريب مش عارف مين أصل ابن عم مين ابن خالة مين أصله من آل البيت مفيش كلام من ده خالص ده ده علم صنعة صنعة من يحسنها ينقل عنه ملهاش علاقة بدينه قد يكون أشد الناس تدينا لكنه لا يحفظ الإمام مالك يقول أدركت في هذا المسجد مسجد النبي صلى الله عليه وسلم سبعين ممن صحب وممن رأى من رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أدركت سبعين ممن رأوا الصحابة من كبار التابعين يقول لا أستحل أن أروي عن واحد منهم كلمة ولا أخذ منهم ولا حديث ليه لو اؤتمن أحدهم على أهل بيت على أهل مال على بيت مال لأداه الأمانة والدين والثقة مفيش بعد كده زهاد عباد لكنهم ليسوا من أهل الحديث مش تخصص حديث ما لهمش في الحفظ مش مش بيركزوا أو في الحاجات دي ممكن يخ- يخطئوا يسيئوا الحفظ يغلطوا في كلمة مش مركزين في الجانب دوت فلا أروي عنهم فهم دينهم دين عال لكن إتقانهم للصنعة لا مش مش مش شغلتهم دي والله فما كان مالك يروي عن واحد منهم كلمة بل عندنا أهل العلم يقولون ما ترى الكذب أكثر منه في الصالحين أكثر ناس يكذبوا الصالحون إزاي واحد يقول لك يا- يا سلام أنتوا بتعادوا الأولياء ولا إيه لا لا لا افهم افهم صح الكذب في هذه العبارة المراد به الخطأ مش الكذب بمعنى الكذب المتعمد لأن العلماء العرب و- و- والعلماء يطلقون الكذب على كل ما خالف الواقع سواء كان عمدا أم بغير عمد لو واحد غلط لو واحد سأل واحد أبوك في البيت قالوا لا هو ما كانش واخد باله يقولون هذا كذب لو طلع أبوه مش في البيت يعني يقولوا هذا كذب طب ما كانش قصده ما هو كونه أخبر بخلاف الواقع هذا يسميه العرب كذبا ولا ترى في كلامهم كذب فلان ولا يقصد به التكذيب ال- بالمعنى الم- الد- الدارج عندنا بل المقصود به الخطأ م- مطلق الخطأ يعني تمام فيقول لا ترى الكذب أكثر منه في الص- ترى الكذب لا ترى الكذب أكثر منه في الصالحين إن الراجل الصالح راجل على نيات طيب جدا راجل نفسه طيبة ومش متصور إن في حد ممكن يكذب في الدنيا أبدا ومش بدق يعني يقولوا آه، عن فلان ممكن ما ياخدش باله يقول ما هو يعني ما بك- ما- ما- ما بيسئش الظن فقد ي- يرى أن هذا الكلام كلام حسن وهكذا فيقبله القصة الشهيرة جدا التي وقعت لموسى بن ثابت الزاهد ده راجل كان من الزهاد الكبار ودخل مرة على شريك بن عبد الله وكان شريك يحدث في بيته فالراجل ده دخل من الطرق كده دخل من الباب لغاية ما وصل الأوضة اللي فيها شريك وأصحابه فسمع صوت شريك يحدث ويقول حدثنا الأعمش عن أبي سفيان عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم وسكت شريك حتى يكتب ال- الطلاب هذا الإسناد وسمعه موسى وهو داخل من الباب فلما بلغ موسى إلى شريك وصل له يعني وقف كده في وشه وكان موسى رجلا حسن الوجه كان وشه كده منور لأنه كان يطيل قيام الليل كثير قيام الليل فلما رآه شريك أراد أن يداعبه وكان شريك فيه دعابة كان راجل ابن نكتة يعني فقال له من حس من كثرت صلاته بالليل حسن وجهه بالنهار بيقول له ايه الحلاوه دي بس بيقول له بالايه بالعربي الفصيح يعني بيقول له ايوه يا عم ده طول ده, ده قيام طول الليل فوشك منور اهو ما شاء الله من كثرت صلاته بالليل حسن وجهه بالنهار فظن موسى أن هذا أن هذه العبارة من كلام شريك هي متن هذا الإسناد الذي سمعه وهو داخل في الطريق إليه فالمهم قعد أخذ قعدته ومشي وخرج يقول حدثنا شريك عن أعمش عن أبي سفيان عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من كثرت صلاته بالله حسن وجهه بالنهار ونقلها الناس عنه هذا كذب لكنه كذب غير متعمد الراجل غلط ما خدش باله هذا هذا خطأ من منه ها- ومتن هذا الحديث يعقد الشيطان على قافية رأس أحدكم إذا هو نام ثلاث عقد أرقد عليك ليل طويل ده المتن بتاع الإسناد اللي هو سمعه بس هو ما خدش باله فيقع يقع آه يقع ممكن يكون راجل راجل راجل ثقة وراجل فاضل وإمام وورع وزاهد ومفيش أحسن من كده لكنه في الحديث مش اختصاصه فلا يروون عنه أبدا ولا يأخذون عنه كلمة شفت الضبط فاتصال الإسناد أول شرط يكون كل واحد ثبت سماعه واتصاله من من شيخه الذي سمع منه وهكذا إلى النبي صلى الله عليه وسلم لو في شبهة في النص زي ما قلنا كده فوق كده في المرسل مفيش كلام الحديث يبقى ضعيف لغايه ما نشوف له صرفه لغايه ما يجي حد يقول مين اللي هنا ومش مشكلة يحصل اللي يحصل إيه تاني شرط أن يكون الرواة كلهم عدولا ما يكونش واحد واحد فيهم خمرجي ولا واحد منهم فاسق ولا مرتكب كبيرة ولا مصر على صغيرة يكون عدل راجل يعني معروف بالديانة يكون رجل معروف بالديانة الشرط الثالث أن يكون كل واحد من هؤلاء الرواة ضابطا يعني حافظ كويس قوي متقن عارف بيقول إيه إن كان يروي من صدره فهو عنده حق عنده ضبط صدر يعني واعي وإن كان يروي من كتاب كان ضابطا لكتابه حافظ عليه ومراجعه كويس ومصححه ولازم يكون كده في كل واحد من الإسناد لو في واحد عنده شبهة في حاجة من دي يترك حديثه لا يعمل به ي- يضعف بسببه الحديث لغايه ما يجي حد يعضده ولا تجي له ولا يجي له شاهد ولا متابع ولا حاجة لكنه لو كده على بقى لو كده وفي مشكله عنده في ضبطه او في عدلاته عايز يتركن على طول فيهاش كلام خالص يبقى تبع الشرطه هم اتصال الاسناد العداله الضبط وبعد ده كله الا يكون هذا الحديث شاذا ده ممكن حديث يرويه ثقه ثقه ثقه ثقه عن ثقه الى غايه النبي صلى الله عليه وسلم ونلاقي حديث ثاني يعارضه يرويه مجموعه من الثقات يخالف هذا الثقه العلماء يقول لك هذا هذا الثقه الوحيد ده اسمه شاذ ده راجل حافظ وكل حاجه بس اكيد اتلخبط واحنا ناخذ بكلام المجموعه والذين هم اكثر عددا فهم في الغالب احسن احسن حفظا الواحد ممكن يهم لكن العشره صعب يغلطوا كلهم مع بعض يعني فهذا يسمى حديث شاذ ويشترط في الحديث الصحيح أن يخلو من مثل هذا العيب إن لما يروي راوي ثقة ما يجيش راوي ثاني ثقة زيه أو ما أوثق منه عفوا أو مجموعة من الثقات يخالفون لو جم حديث هو يتركن على طول يبقى حديث شاذ ويعمل بحديث المجموع أو أو الأحفظ ولا يكون فيه علة مع ده كله كمان تعملوا كشف علل كشف علل دوت يعني الأئمة النقاد الكبار أهل الحفظ والإتقان لا يعني ينبهه على علة خفية فيه يكون خلى من هذا الإشكال ما يكونش فيه مشكلة خفية وده نص على عامة ما يتعلق بهذا في كتب العلل عندنا كتب علل كثيرة جدا نص فيها على عشرات الأعمال مئات الحديث فيها علل خفية مع كونها ظاهرة السلامة هذا هذا التدقيق كله يجري مع كل حديث حديث بتفاصيل كثيرة جدا جدا لا يمكن تلخيصها في هذه العجالة يعني عشان نقول هذا حديث ثابت وننسبه إلى النبي صلى الله عليه وسلم لو اختل أي شرط أي أي شرط من هذا لا لا ننسبه أن نقول هذا حديث فيه كلام لكن على نحي على طول فموقف الشيعة من هذا النقل المنضبط الدقيق الذي لا يستطيعون أن ينقضوه ما يقدروش ان هم يضعفوا حديث بطريقة علمية أبدا كلها خزعبلات خرافات ترهات كلام فارغ عمومات فارغة ان ده مش من رواية أهل البيت ان أصحابك كلهم كفار لا تعالى امسك لي كده حديث حديث كده واحد واحد وهات لي حديث واثبت ضعفه بطريقه علميه ابدا لا يقوون على هذا ما عندهمش تاخذ الشيء لا يعطيه ما عندوش العده دي خالص ليس عنده هذه الصنعه اصلا ده احنا نعرف ان هم بداوا يتكلموا في الاسانيد والحاجات دي في القرن السابع الهجري بس لما احرجهم ابن تيميه ورد على العلامه ابن المطهر كما يسمونه ده الراجل اسمه العلامه دوت لما عمل منهاج الكرامه ورد عليه ابن تيميه وفضحه وابان عن جهله وجهل طائفته وقلة ديانتهم وكذبهم وعيرهم بأنهم لا إسناد لهم بعدها بس بدأوا يفكروا في حكاية الإيه صحيح وضعيف دي بدأوا يتكلموا فيها من بعد سنة السبع من بعد القرن السابع ال- ال- الهجري أو أو أوائل الثامن الهجري يعني لكن قبل كده لا حس ولا خبر كما سمعنا وسنسمع يعني فموقفهم إيه من الحاجات دي الشيعة هل يقبلوا هذه الأحاديث العظام الأحاديث التي جاءت بأوثق طرق النقل لا يقول محمد حسين آل كاشف الغطا في تقرير هذا الأمر عند طائفة الشيعة إن الشيعة لا يعتبرون من السنة أعني الأحاديث النبوية إلا ما صح لهم من طرق أهل البيت أما ما يرويه أمثال أبي هريرة وسمرة بن جندب وعمرو بن العاص ونظرائهم فليس له عند الإمامية مقدار بعوضة بل الإمامية كلهم لا يسوون بجوار واحد من هؤلاء الصحابة جناح بعوض اصلا يعني ايه اللي ما يعني بيتكلم بيقول ايه دوت واحنا عارفين عنكم حاجه ولا انتوا جاي, عن- جاي, جاي من طريقكم حاجه خالص سليمه ده لو احنا سلمنا بكلام هؤلاء القوم ما يبقاش عندهم احاديث اصلا ان الصحابه كلهم عندهم كفار ما هو هي- هيقول اهو هم في في الواقع بيكفروا كل الصحابه ويقولوا ان الصحابه كلهم ارتدوا الا اربعه او خمسه اربعه او خمسه بس والاربعه وخمسه دول اللي جابوهم ليس لهم عظيم روايه الأربعة والخمسة اللي هم قالوا قالوا إن هم دول اللي نفدوا من الكفر يعني علي وسلمان والمقداد وعمار ومش عارف ومين كمان اثنين كمان ثلاثة معاهم كل هؤلاء جميع رواياتهم كلهم على بعضهم كده ما تكملش 500 حديث بس فإذا ما قلنا إن احنا لن نقبل من هذه الأحاديث إلا ما رواه أهل البيت عنهم يبقى قابلني بقى مش هتلاقي ولا حديث أساسا الا اربع خمس احاديث ولا حاجه يعني ده سهل احصاء هذا الكلام نقول لكم المره الجايه كم حديث بالظبط من طرق هؤلاء الخمسه سته من طرق اهل البيت ما يطلعوش حاجه يعني اذا لا سنه عندهم مفيش عندهم حاجه اذا النبي صلى الله عليه وسلم كان بيتكلم 23 سنه ولم ينقل من كلامه الا 40 50 حديث اي اي دين يقول هذا النصارى ما يقولوش كده والله ولا ولا اليهود يقولوا كده اطلاقا يعني ولا يجرؤوا يعملوا هذا حاجه زي كده فأي دين يلجئ أصحابه إلى هذا أن يزعموا أن نبيهم 23 سنة بيتكلم وما قدروش ينقلوا من كلامه غير ما يرويه سبعة من أصحابه هم من المقلين من الرواية كلهم مقلين من الرواية اللي حديثين ثلاثة وأربعة وخمسة واللي فيهم يعني إيه ليه 40 50 حديث ولا حاجة إيه ده وباقي وباقي كلام ال 23 سنة راح فين ما فيش ما جاش راح خلاص خلص يعني ده هم أصلا بيستنكروا على أبي هريرة ان هو روى 5000 حديث مع ان ده لو لو احنا حسبناها حسبة بسيطة جدا وبقول لك يا ابو هريره قعد معاه مثلا كام سنه هم كلهم سنتين ونص ثلاث سنين بالكثير يعني طب ماشي ثلاث سنين يعني كام يوم؟ ثلاث سنين يعني حوالي 1000 يوم مش كده برضه ولا ايه؟ 1000 يوم طب 1000 يوم على 5000 اقسم 5000 حيث على 1000 يوم يطلع في اليوم كام حديث؟ خمس احاديث الحديث كام سطر؟ عامتها سطر عامتها 90% من حديث ابو هريره سطر سطرين وال10% ده حديث طويله شويه يعني يعني لما أبو هريرة ينقل في كل يوم سطرين ثلاث سطور أربع سطور عن النبي صلى الله عليه وسلم ده كتير؟ لا مش كتير ده ولا حاجة يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان بيتكلم كل يوم بسطر النبي صلى الله عليه وسلم عايز تقول لي كده لو احنا حكمناهم بمنطقهم الأعوج هذا و- و- وبعدهم التام عن الحقائق ده فحوى ما نقله أبو هريرة أنه كان ينقل كل يوم عن النبي صلى الله عليه وسلم خمسة سطور فالنبي صلى الله عليه وسلم كان بيتكلم طول النهار بخمس سطور بس ده انتوا عندكم هنشوف دلوقتي الغدير 120 مجلد ايه يا عم مع مين ده كله يعني انتوا نقلتم عن جعفر 300 ألف حديث عن جعفر الصادق خد بالك تستكثرون عن سؤال من ينقل عنه مثلا 20 ألف حديث ولا 30 ألف حديث عن كل من طريق كل الصحابة أي كلام من هذا ايه ده ده كلام ناس لا تعرف يعني شيئا عن شيء ده كلام واحد بيتكلم وخلاص فبالنسبة للجماعة كده الآن ال- الشيعة يرون أن الصحابة كلهم كفار إلا الخمسة ستة اللي بيقولوا عليهم دول ومش هيقبلوا من رواياتهم كمان إلا مروءة من طريق أهل السنة آه، إلا من طريق مروءة من طريق أهل البيت بس يعني لا شيء طب طلعوا لنا حاجة من دي من عندكم ما فيش تيجي تقلب كتب الشيعة لا تكاد تظفر بحديث مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم يقابلك 500 حديث عن جعفر و20 حديث عن علي و300 عن الباقر و500 عن مش عارف مين والنبي صلى الله عليه وسلم يعني حديث ولا اتنين ولا كل فين وفين ما تلاقيش خالص نادر تبحث عنه يعني ايه بال- بالكاد تلاقي حديث في كتب الطويله العريضه دي اما الكلام ده كله عن مين عن جعفر عن جعفر عن جعفر هو ده دين جعفر ولا دين النبي صلى الله عليه وسلم ايه إيه الموضوع يعني طبعا مفيش حد هينافسهم في جعفر لم ينقل يعني الراجل رضي الله عنه ما كانش ي- يصدق هذا ال- هذا الباطل كله ولا كان من اهل هذا الباطل حاشاه من ذلك العجيب ان هو يقول لك ان احنا الجعفريه والفقه الجعفري الفقه الجعفري ولا وليس عندهم اصلا الشيعه انفسهم كتاب واحد يصح نسبته لجعفر فيش اصلا عندهم حاجه اسمها فقه جعفر يعني ازاي يقول لك الفقه الجعفري الفقه الجعفري الفقه الجعفري المذهب الجعفري أي مذهب معروف أن صاحبه أو أصحابه لهم كتب تنقل عنه الشافعي خصوص الشافعي مسند الشافعي اللي معه بعض أصحابه أو بعض بعض أصحابه أصحابه أصحابه وكله عن الشافعي نصوص الشافعي كلها جمعها البيهقي مالك الموطأ موجود المدونة وال- آه، أبو حنيفة الفقه الأكبر إن صح نسبته إليه وكتب أصحابه أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد الإمام أحمد المسند البحر الزاخر طبيعي ابن حزم المحلى طب جعفر رضي الله عن جعفر وبراهم ما يقوله هؤلاء المجرمون فين الكتاب الفقه الجعفري بتاع سيدنا جعفر اي حاجه كده عن سيدنا اي كلمه يعني اي حاجه منسوبه ليه ما في فيش حاجه خالص خالص اطلاقا وانا اتحداهم من هنا يجيبوا لنا كتاب منسوب لجعفر الصادق اللي بيروى عنه عشرات الالوف من الروايات ده ولا كتاب سابه في عصر التصنيف هو كان في وقت التصنيف ساعتها ما كانش في وقت ما قبل الط- ده كان في وقت الكتابه كان ساعتها كله بيصنف كتب فين ولا حاجه خالص امال فين علم الاولين والاخرين والحاجات دي كلها هذا ما- ما- مما يدل على القوم افاكون كذبه يفترون على جعفر رضي الله عن جعفر وحشاه وليس بحاجه الى هذا جعفر جعفر عندهم من من من من, ع- من عظم القدر وفخار النسب وصلاح العمل ما يغنيه عن الكذب مش محتاج حد يكذب له بل مناقبه الصحيحة وفضله الصحيح وشرفه المؤثل يكفي يكفيه عن كل هذا الهراء وكل هذا الجنون الذي يكذبه هؤلاء الروافض قبحهم الله عليه فبالتالي ال- ال- الجماعة كده ما عندهمش سنة يعني ما فيش حاجة عندهم عن النبي صلى الله عليه وسلم بس دي مشكلة كمان تانية كبيرة جدا مع نقرة السنة هم نقرة القرآن نقرة السنة عندنا هم من نقلوا القرآن إذا ما عندهمش حد ينقل القرآن غير خمسة أو ثلاثة أو أربعة كده يعني ول- ولا يروى القرآن عندهم إذا إلا من طريق أهل البيت برضه إذا صار القرآن أحاد والقوم يرفضون الأحاد أصلا لا يعملون به أساسا القوم في هذا معتزلة ما الشيعة عندهم بعض الأصول أخذوها من أهل الاعتزال فهم لا يعملون بالظن ويرون أن خبر الأحاد ظن فالقرآن عندهم ظن بل مش القرآن بس ده حتى مصحف فاطمة ظن لو احنا سلمنا بوجود هذا العبث يعني فكده على مذهبهم ده ظن ليه؟ لأن ترويه, ترويه فاطمة وعن فاطمة علي وعن علي أولاده فقط ده طريق أحاد ده ده من أضعف الأحاد من أضعافها يعني شهرة الآن هو الفرد الغريب دوت يروي واحد عن واحد عن واحد عن واحد عن واحد ده أبعد ما يكون عن التواتر إذا هذا يفيد الظن وأحاديث تفيد الظن كلها طب ما هم بي- شغالين إزاي كيف يعملون بهذا الذي يفيد الظن قرآنهم ليس متواتر إطلاقا ولا قرآن عندهم متواتر ولا الأحاديث اللي عندهم أي حاجة فيها متواترة خالص يعني دينهم كله ظن في ظن فهل يقبل هذا عندهم أصلا على أصول مذهبهم لا لا يقبل لكن الجماعة كما قلت بعدوا أي حاجة والسلام يعني طب ما ايه البديل عندهم عن السنة هم السنة كده كلها كده وقعت خلاص ما فيش سنة عندهم السنة روات رواتها كذبون البديل عندهم حكايات الرقاع ايه بقى حكايات الرقاع دي او ما يسمونه بالتوقيعات الصادرة عن الامام إيه لما توفي الإمام الحادي عشر من أئمة الشيعة اللي هو الحسن العسكري سنة 260 هجرية لم يكن له عقب ما خلفش أصلا نص على هذا سعد القمي قال في المقالات والفرق توفي الحسن العسكري ولم يرى له خلف ولم يعرف له ولد ظاهر الراجل بيقول الراجل ده مات بإجماع أهل الدنيا يومئذ راجل عايش في وسطهم لم يكن له ولد مش بس كده كمان و آه تم استبراء زوجاته وإمائه للتأكد من ذلك كما يقول ابن كما يقول القمي ابن بابوية القمي بيقول حتى تبين لهم بطلان الحبل ما فيش حد من نسائه كان حامل وهو لما كان بيموت لما مات الحسن العسكري استبرأوا جميع نسائه وجميع إمائه فلم يكن فيهن امرأة حامل أصلا ده كلام مين كلام القمي ابن بابوية القمي مش كلامنا احنا ولا حاجة يعني فقسم ميراثه بين أمه وأخيه جعفر وأودعت أمه وصيته وثبت ذلك عند القاضي والسلطان ده كلام مين ده كلام ابن بابوية القمي في كتاب إكمال الدين صد 42 ده شيعي بيقول إن الحسن العسكري اللي هو أبو المهدي المنتظر ما كانش بيخلف لم يعقب سابش ولد أساسا واستبرئت جميع نسائه و- و- وإمائه ف- ف- فتبين أنه ليس فيهن حامل حدش حامل وعليه قسموا ميراثه بين أمه وأخيه جعفر والقصص دي كلها والموضوع انتهى خلاص وشهد عدا السلطان والقاضي موضوع منتهي تماما ويقول كبار المؤرخين بأن الحسن العسكري مات عقيما ذكر هذا ابن جرير بتاعهم طبري وعبد القا... عبد الق... عبد, ال... عبد الباقي بن قانع وغيرهما من الناس... من النسابين اتفقوا على أن الحسن لم يكن أصلا مما كان عقيما لا يولد له أساسا يعني ولهذا تحيرت الشيعة بعد الحسن العسكري فافترق أصحابه من بعده خمس فرق خمس عشرة فرق كما يقول ذلك القمي في المقالات والفرق ده كلامهم هم في كتبهم منهم من قال انقطعت الإمامة خلصت بالحسن خلاص ما خلفش هنجيب لكم واصل منين ما فيش ومنهم من قال إن الحسن بن علي توفي ولا عقب له والإمام بعده جعفر ابن علي أخوه قالوا هنقيس زي فوق إن فوق لما الحسن ابن علي توفي ما كانش ليه عاقب فالإمامة صارت لجعفر ابن علي ابن أخوه يعني مش مش لابنه هو لازم لابن أخيه فبرضه تنتقل الإمامة هنا لابن أخي الحسن العسكري وتمشي الأمور يعني إلى غير هذا من اختلافهم وحيرتهم واضطرابهم اختلفوا 15 15 فرقة بسبب بسبب وفاته عقيما في في ظل هذا الاضطراب وهذه الفرقة وهذا ال... الإشكال عند الشيعة في ذلك الوقت سنة 260 ظهر رجل يدعى عثمان بن سعيد العمري عثمان دوت قال يا جماعة أنا جبت لكم الحل ده كذاب زي الكذاب اللي طلع كده مرة في مجلس الإمام أحمد بن حنبل كان أحمد بن حنبل مرة هو أبو زرعة وأبو حاتم والجماعة اللي هم العليا دول بيختلفين في سماع الحسن من أبي هريرة ودي قضية مشتهرة عند المحدثين هل الحسن سمع ولا ما سمعش أبو هريرة فالجماعة بقى العلم- العلماء الكبار بقى قاعدين بقى يجيبوا الأدلة والبراهين ولا يجيب حديث يقول لا السنة غير صحيح ده مش عارف ايه بتاع ايه موضوع كبير قوي يعني ولا يتكلم فيه إلا الكبار من النقاد فكان من بينهم نوح بن أبي مريم الجندي السبوري هذا الكذاب كذاب مشهور جدا فقال حدثني فلان عن فلان عن قال- جبت جبت لكم بقى الخلاصة قال له اتكلم قول فقال فلان حدثني فلان عن فلان عن فلان عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال سمع الحسن من أبي هريرة من الآخر بقى هتختلفوا في إيه ده النبي نفسه قال كده طب هذا كلام يدل على ضياع عقل هذا الرجل أنه كذاب يعني بارد ما عنده أصلا دم أنت بتتكلم في إيه نص نبوي بيقول حسن سمع وغيره ايه علاقة هذا الكلام يعني ايه فحواه يعني ما له علاقة ولا يمكن ان يكون اساسا ولم يكن هذا امرا واردا اساسا يعني لكن هذا الحمق والبرود يصنع باهله اكثر من ذلك لكن هذا الجندي الثوري لقي احمد بن حنبل وابن معين والكبار فصفعوه على قفاه ولم يعبأوا بقوله لكن صاحبنا ده عثمان بن سعيد العمري ليه مجانين ومغفلين فصدقوه طلع لهم والدنيا واقفه و15 فرقه من فرق الشيعة نبتوا على إثر موت الحسن بن علي العسكري من غير ما يخلف بعض قال لك ما خلاص ما عادش فيه إمام الثاني قال لك نمشي ورا ابن أخوه ورا ابن عمه أي حاجة بدنا نشوف أي سكة يعني هيقف كده خلاص طلع لهم في هذا الوقت رجل اسمه عثمان بن سعيد العمري وادعى دعوة في غاية الغرابة ادعى أن للحسن العسكري ده ولد في الخامسة من عمره مختفيا عن الناس لا يظهر لأحد غيره وهو الإمام بعد أبيه الحسن قال لهم يا جماعة تعزوا الإناث الحسن ده خلف طب فين ازاي امتى قال ما اعرفش انا قابلت ولد عنده خمس سنين والولد دوت ابن الحسن العسكري وانا اللي بقابله بس طب خلاص ما كده الموضوع ده نصاب يعني ده لو اي لو عرض امره على اي شخص عارف ده نصاب اكيد انا بس اللي عارفه وانا بس اللي بقابله هو امر يخالف العقل والمنطق واي حاجه مفيش خالص لكن الجماعه عايزين يتعلقوا باي قشه الدين دينهم كده هيقع خلاص اي حاجه تك- يكملوا بيها مش مشكله نصدقه ونخلينا وراه لغايه ما نشوف اخرتها ايه ولنا ما نشوفوش حاجه خالص دلوقتي فقال عثمان بن سعيد العمري ادعى ان الحسن العسكري له ولد في الخامسه من عمره مختفي عن الناس لا يظهر لاحد غيره وهو هو الامام بعد ابيه وان هذا الطفل الامام إمام الطفل أبو خمس سنين دوت قد اتخذ عثمان بن سعيد العمري وكيلا عنه طب وكيل في إيه حضرتك؟ قال في قبض الأموال أقبض الفلوس منكم أديها له وقابلوني يعني ونائبا أجيب في المسائل الدينية وأي مس... أي مشكلة من على- من علم الغيب موجود عندنا كل حاجة ما تشيلوش هم كل حاجة موجودة وظل هذا المجرم يخدعهم طيلة حياته إن هو النائب عن المهدي ده بيسموه بقى ده عصر الغيبة الصغرى دي الغيبة دي الخيبة الصغرى مش الغيبة غيبة ايه دي الخيبة الصغرى في عصر الغيبة الصغرى دي الإمام كان مستخبي بس كان فيه وكلاء ليه أدي أول وكيل طبعا ده وكيل الكذب ده نصاب وكيل وكيل الكذب والضلال اللي خالف كل الناس وخالف المعقول والمش- والمشاهد والمعروف وكل حاجة وادعى أنه قال إيه بيلتقي بال- بالغلام ال- ال- الإمام الغلام وبيروحوا يديله الفلوس هو بس يا جماعة هاتوا الخمس نروح نديه للإمام ونجي لكم إن شاء الله لو حد عنده سؤال هبلغه للإمام وابقى أرجع لكم بيه إن شاء الله والجماعة إلى الآن على هذا النمط يأخذون أموال الناس بالباطل ويدوها للإمام اللي ما حدش عارف مكان ولا هم نفسهم عارفين حاجة لكن يشتروا بها القصور والفلل والسيارات الفارهة وعايشين وما لم لاقيين مغفلين اسحب فلوس وقول لهم رايحة للمهدي هو حد عارف المهدي ده فين يبقى قابلني بقى لما تقابله وبسأله لما تشوفه يعني ف ده- ظل هذا العثمان العمري يضحك عليهم لغاية ما مات عثمان العمري ولما مات عثمان سنة 280 هجرية قعد 20 سنة يقرطسهم وياخذ منهم الفلوس ويديها لايه يحطها في جيبه ويقول لهم انا وديتها للمهدي خلاص والمهدي بيسلم عليكم وبيقول لكم عايزين حاجه واللي عايز حاجه بس يبقى له هيدعي له ان شاء الله وطبعا الجماعه ما صدق فأخر- انقذهم من ورطه ح- كان هيروح فين بعد كده فمش مشكله اي حاجه لما مات عثمان بن سعيد طبعا ابن وز عوام طلع ابنه محمد بن عثمان واشتغل نفس الشغلانه حتى التوريث كان في الايه وكاله المهدي ابنه عثمان بن سع- محمد بن عثمان بن سعيد العمري ادعى نفس دعوى أبيه وبعد وفاته وقعد قعد كام قعد 25 سنة ينصب عليهم ل 305 يقول لهم انا بروح ازور المهدي باخد الفلوس معايا واديها له حاطوا بس الفلوس واخذ يجمع منهم الاموال على هذا الايه النمط وبعد وفاته خلفه الحسين بن روح النبختي في نفس الدعوة ف- والله سبوبة خد بالك ومن بعده أبو الحسن علي بن محمد السمري 329 حاضر وظل هؤلاء الأربعة فيما سمي بعصر الغيبة الصغرى يسحبوا الفلوس من الناس وادوها للمهدي زعموا سن- سن- سن- سن- سن- سنكمل في اللقاء القادم بقية هذه الخرافة وهذا النصب والدجل باسم المهدي فيما, ز- فيما سمي بعد هذا بعصر الغيبة الكبرى حتى ذلك الحين أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم والسلام ورحمة الله وبركاته فما هم بأمة أحمد لا والذي فضل